أحب أن نتأمل في هذه الليلة في القطعة الأولى من قطع صلاة النوم صلاة النوم في الكنيسة معدة بطريقة خاصة لكي يتذكر الإنسان الموت ولكي يتذكر الدينونة فيقول هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد من أجل كثرة ذنوبي الإنسان المنشغل في الحياة باستمرار ولا ينشغل بالأبدية ولا ينشغل بالموت وما هو بعد الموت جايز جدا ينسى نفسه جايز جدا ينسى نفسه الغني الغبي لم يفكر في الموت بل على العكس فكر في حياة طويلة جدا سيحياها فيما بعد وقال أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأقول يا نفسي لك خيرات كثيرة لسنين عديدة سنين عديدة دي ضمنها منين؟ الإنسان الذي يسلك في الملاهي وفي محبة الدنيا يضع أمامه سنين عديدة سيحياها أما الإنسان الذي يفكر في خلاص نفسه فيضع أمامه الموت باستمرار والدينونة باستمرار الموت يذكرنا بالحساب ويذكرنا باننا سنقف امام منبر الله العادل بيقول هو ذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل احنا باستمرار نحب نقف امام الله المحب امام الله طويل الاناه اللطيف الرقيق الشفوق الذي لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب اثامنا لكن الله الديان العادل دي صفه تتعبنا جايز علماء النفس حاليا يقولوا بلاش الإنسان يفكر في ربنا كديان عادل أحسن يفكر في ربنا كمحب علشان ما تتعبش في فرق بين اللي يريحك نفسيا واللي يريحك روحيا اللي يكلمك عن الموت والدينونه تقول له بلاش عكننة بلاش تعب احنا في ايه ولا في ايه قول حاجة تبسط الانسان دي اسمها راحة نفسية اسمها راحة ايه نفسية لكن ليست راحة روحية الراحة الروحية انك تفتكر الابدية وتستعد ليها تستعد ليها في كل دقيقة وفي كل لحظة نحن في أيام لا لا تقاس فيها نهاية العمر بالسن كان زمان الإنسان يخاف لما يبقى شيخ يكبر في السن لكن الموت حاليا في عصرنا الحاضر له آلاف الأسباب ممكن يحدث في أي وقت ممكن إن الابن الصغير يموت وجده العجوز يكون لسه عايش والإنسان عليه أن يفكر باستمرار في الاستعداد للموت حتى لو كان بعيدا وفضل له عشرات السنوات تستعد له من الآن هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل الله محب دي صفة من صفات الله والله عادل دي صفة من صفاته أيضا وما نستطيعش ناخد صفة من صفات الله ونترك الباقي ولا نستطيع أن نتصور الله غير عادل وعدل الله يقتص من كل خطية ومن كل فكر ومن كل مشاعر رديه من الخطايا الخفيه والظاهره الاراديه وغير الاراديه لا توجد خطيه لا تقف امام عدل الله هو ادم يعني كان عمل ايه ولا حواء عملوا ايه قصة الحكم على البشرية كلها بالموت واحتياج ان المسيح يتجسد ويصلب ويعذب من اجلنا خطية ربما احنا بنعمل زيها عشرات المرات كل يوم إن كانت خطية آدم استلزمت هذا الثمن الكبير وهذا الخلاص العظيم فخطايانا نحن بالأولى خطايانا نحن بالأولى يا ريت ان احنا نقعد ونحاسب نفسنا قبل ان نقف امام الديان العادل لكي يحاسبنا إن حاسبت نفسك الآن أمامك فرصة للتوبة لكن إن انتظرت حتى تقف أمام الديان العادل فلا توجد فرصة مفروض إنك تستعد لهذه الساعة من الآن يقول القديس مكاريوس الكبير احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك سعيد هو الانسان الذي يحاسب نفسه في كل يوم وكل لحظه ويقدم توبه عن كل فعل قبل ان يقف امام الديان العادل في آية في عبرانيين عشرة بتقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي أنا يمكن حياتي كلها بكلمكم عن محبة الله وعن طول أناته لكن النهارده عايز اكلمكم عن دينونه الله العادله لعل الكلام الكتير عن محبه ربنا بيخلي الناس تتهاون وتعتمد على محبه ربنا ولا تحترس ولا تدقق وكل خطيه تغطى بمحبه الله وكل تقصير وكل كسل يغطى بمحبة الله كما لو كانت محبة الله مجال يساعدنا على الاستمرار في الخطية بالعكس ده مفروض ان احنا نخجل من محبة ربنا ننكسف من محبة ربنا ومحبة ربنا تخلينا نشعر بأن خطايانا أكثر عمقا لما الواحد بيخطي لشخص قاسي يمكن يجد عذر لكن لما يخطئ لكلي المحبة لا يجد عذرا على الإطلاق ما معنى ان الله عادل معنى ان الله عادل ان لا توجد خطيه اطلاقا بلا عقوبه مهما كانت لا توجد خطيه اطلاقا بلا عقوبه مهما كانت والا لا يكون الله عادلا ويستوي الذين يخطئون والذين لا يخطئون امال يعنيه مراحم الله مراحم الله في المغفره ليس لها الا تفسير واحد لا غير مراحم الله ليس معناها التنازل عن ثمن الخطيه ابدا لا بد الخطيه تاخذ ثمنها لازم امال يعني مراحم الله مراحم الله معناها ان يحول خطيتك من حسابك الى حساب المسيح مفيش غير كده ملهاش غير الحل ده يحول خطيتك من حسابك الى حساب المسيح معناها ان الخطيه تتشال من فوق راسك تتحط على راس المسيح بدلا من ان تحملها انت يحملها المسيح عوضا عنك فهل محبه المسيح ليك معناها انك انت تلقي كل نجاساتك وكل دنسك وكل خطاياك فوقه على الصليب هل محبة المسيح ليك معناها ان كأس المرارة الذي شربه تضيف اليه قطرات اخرى جديدة وتقول له اتفضل اشرب هل محبة المسيح ليك معناها انك تزداد في الخطيه لأنه هو ازداد في الشفقة وفي العطف هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد من أجل كثرة خطاياي بدء الطريق إلى الله هو المخافة ونهايته الحب وكما قال الرسول ان المحبه الكامله تطرح الخوف الى خارج ولكن بدايه الطريق المخافه وهكذا قال الكتاب بدء الحكمه مخافه الله بيترجموها احيانا راس الحكمه لان كلمه اركي ممكن ترجمتها البدايه او الراس ما علينا في دي بدء الحكمة مخافة الله تبدأ بمخافة الله ولما تخاف الله تخاف الدينونة ولما تخاف الدينونة تحترس في تصرفاتك وتنفذ الوصايا وتطوعها ولما تطاوع الوصايا تجد لذة فيها ولما تجد لذة فيها تحب الخير ولما تحب الخير تحب الله وتنتهي إلى محبة الله دي نهاية الطريق مش بدايته لكن بدء الطريق انك تخاف الله كلام كتير قيل عن محبة الله ولكن يبدو ان الناس بيستغلوا محبة الله للاستمرار في الخطية كما لو كانت محبة الله خالية من العدل الله محبته عادلة وعدله محب صفات الله لا تنفصل عن بعضها البعض كل خطية من خطاياك أجرتها الموت لأن أجرة الخطية موت أجرة الخطية موت ايا كانت في ناس بيفتكروا الخطية الكبيرة بس أجرتها موت ويقولوا في خطية كبيرة وخطية صغيرة لكن الكتاب يقول أجرة الخطية عموما هي الموت مش بس اللي يقتل ويزني ده المسيح بيقول من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نار جهنم يا أحمق والكتاب بيقول لا شتامون يدخلون ملكوت الله مجرد شتيمة تغلق الملكوت أمامك وتستحق عليها نار جهنم والمسيح بيقول ما يخرج من الفم ينجس الانسان اذا كلمه بطاله تخرج منك تنجسك وملكوت الله لا يدخله اشخاص نجسون الحكايه مش سهله يعني ده انتم في الملكوت تكونون كملائكة الله في السماء في الملكوت تكونون كملائكة الله في السماء فينبغي أن تبدأوا طريقة الملائكة من الآن هي مش مسألة ترقية استثنائية أن الإنسان يترقى يبقى ملاك ده يحيا حياة الملائكة الآن لكي يعيش في طقس الملائكة فوق والكتاب بيقول القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب اذا بدون القداسه ما تقدرش تشوف ربنا بدون القداسه لا تستطيع ان ترى الله وفي العظه على الجبل بيقول طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله اذا لابد ان تحيا في نقاوه القلب وفي القداسه عشان تستحق أن تعاين الله وإذا لم تحيا في نقاوة القلب يبقى مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي لذلك الكتاب يصف لنا المجيء الثاني انه المخوف المملوء مجدا زي ما بنقول في القداس ظهورك الثاني المخوف المملوء مجدا كما يقول الكتاب الخطاه يقولون للجبال اسقطي علينا والتلال غطينا بيقول النار تسلك امامه مجيء مخوف ياتي ليدين الاحياء والاموات ويجازي كل واحد حسبما يكون عمله يجازي كل واحد حسبما يكون عمله يدين الاحياء والاموات يدينهم على الخطايا السلبيه فقط لا بس على الزنا والقتل والنجاسة والشتيمة والسرقة والظلم والقسوة لا ده يدينهم أيضا على النقص في الإيجابيات يعني مش بس إنسان ما عملش خطية لا هل عمل بر ولا لأ يعني ايه ده قال لناس حرمهم من الملكوت لأن قال لهم كنت جوعانا فلم تطعموني وكنت عطشانا فلم تسقوني وكنت مريضا فلم تزوروني وكنت مسجونا فلم تأتوا إلي يعني مجرد انك انت ما تزورش مريض دي ممكن تضيع من الملكوت دي تبقى حاجة تخوف هيجي ربنا في اليوم الأخير يقول لك كنت مريضا فلم تزوروني فإن كان عدم زيارة المرضى ممكن تضيع الملكوت يبقى لازم الإنسان يكون مدقق على الآخر طب زيارة المساجين ده احنا ساعات بنزور المرضى مين فينا بيزور المسجونين مين فينا بيزور المسجونين ده ساعات واحد يتسجن تغسل ايديك بالميه وتقول انا لا المسه لئلا اتنجس وتبعد اروح ازور السجن يقولوا قرايبي منهم مسجونين ولا اصحابي منهم مسجونين ويقولوا الطيور على اشكالها تقع ويجيب لي سمعه سيئه خليني بعيد عن الراجل ده يا ما ناس فينا بيبقى كده مين فينا بيزور المساجين اذا ربنا هيحاسبنا مش بس على الخطايا اللي في عرف المجتمع خطايا كبيره وانما ايضا حتى على عدم زياره السجين وحتى على عدم زياره المريض وممكن عدم الاشفاق على المحتاج تضيع الملكوت منك اهو ده الديان العادل ده الديان العادل اذا كان كده يبقى تحترس من دلوقتي مش تقول قبل ما اموت ابقى احترس انت ما تعرفش انت هتموت كمان الاستعداد ليوم الدينونه مش معناها انك تبطل الخطيه قبل ما تموت ده ترك الخطيه دي ابسط الحاجات وبعدين تدخل في حياه القداسه وبعدين تسعى في درجات الكمال لأنه بيقول كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل كيف تبدأ في حياة الكمال وإنت لسه ما خرجتش من حياة الخطية إزاي كيف تبدأ في حياة الكمال وإنت لسه ما خرجتش من حياة الخطية لسه بدري عليك تبتدي من دلوقتي لأن طريق الكمال ده طريق طويل لا ينتهي هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل الديان العادل هيحاسبك على الخطية فقط ده هيحاسبك على الخدمة أيضا هيحاسبك على الخدمة أيضا بيقول من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يسمع له طب شوفوا الآية دي ونشوف نوصل منها فين بيقول من يعرف خلي بالكم الآية دي من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له والخطية أجرتها موت يعني ليس الحساب فقط على السلبيات إنما إن كنت تعمل خير وما عملتش فدي خطية وهتحاسب عليها وظيفتك أن تعمل خيرا بكل طريقة والتقصير في الخير هو شر يعني لا يوجد حل وسط في الروحيات إما خير وقداسة وكمال وإما خطية ما فيش وضع متوسط إما خير وقداسة وكمال وإما خطية لأن عدم الخير خطية كيف ستقف أمام الديان العادل بيقولوا ايه تفتح الاسفار تفتح الاسفار يعني تفتح الكتب وتكشف الاعمال وتفحص الافكار يعني ايه الكلام ده يعني في يوم الدينونة تلاقي كل أفكارك اللي في مخك دي أعلنت أمام الكل وكل اللي في قلبك اعلن امام الكل وكل اللي عملته في الخفاء اعلن امام الكل طب وبعدين وتقف امام الكل عريانا ومكشوفا ما فيش حاجه فيك مستخبيه ده حاجه صعبه ده لو جه ملاك دلوقتي في هذا الاجتماع وقال انا هكشف افكار الاسبوع اللي فات بتاع كل واحد فيكم بس الاسبوع اللي فات وكل مشاعر قلبه وكل اعماله الخفيه بس اسبوع يا ترى مين هيفضل قاعد في الكنيسة ومين هيهرب أمال في الأبدية لما تكشف كل الأفكار وكل المشاعر وكل الأعمال وكلها تبقى واضحة أمام الكل أمام الصديق اللي يحبك ويقول ده أنا كنت مخدوع فيك وما كنتش عارفك على حقيقتك وأمام العدو اللي يشمت فيك ايه الحكاية لما تنكشف تبقى موقفك ايه كل عمل تعمله كل عمل تعمله خيرا كان ام شرا مكتوب في سفر امام الله كل فكر تفكر فيه خيرا او شرا مكتوب في سفر امام الله امال يبقى عادل ازاي كل نياتك مكتوبه كل اعمالك مكتوبه يقول لك انا عارف اعمالك طب وبعدين تخلص ازاي من الحكايه دي ما فيش غير طريق واحد للخلاص من كل هذه الاعمال والافكار والنيات ايه الطريق ده التوبه التوبه عشان كده بيقول لكن توب يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه التوبه بتغفر الخطيه ازاي بالتوبه والاعتراف تتحول الخطيه من حسابك الى حساب المسيح بالتوبه والاعتراف تتحول الخطيه من حسابك لحساب المسيح وتبقى بلا خطيه فتوبي يا نفسي ما دمت في الجسد ساكنة بنصلي نقول كده في النوم توبي يا نفسي كويس الإنسان اللي بيقول توبي يا نفسي في ناس أصحابه وقرايبه بيقولوا له توب وفي ناس الوعاظ بيقولوا لهم توبوا وفي ناس آباء الاعتراف بيقولوا لهم توبوا وفي ناس الحوادث اللي بتحدث كل يوم بتقول لهم توبوا لكن كويس الإنسان اللي يبكت نفسه ويقول توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة توبي صحيح ان التوبه بتؤدي الى غفران الخطيه اذا ما اعترف الانسان نادما ونال التحليل والمغفره ولكن القلب الحساس حتى اذا تاب يبكي على خطيته حتى اذا تاب داود النبي بكى على خطيته بعد أن غفرت وليس قبل ذلك قبليها ما كانش حاسس بيها لكن لما جاله ناسان وعرفوا بخطيته وعمقها واعترف وقال أخطأت إلى الرب وقال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت يعني نقلها من حسابك لحساب المسيح وكلمة لا تموت يعني يعني مغفرة قعد يبكي ويبلل فراشه بدموعه بعد أن غفر إزاي أنا أقع في حاجة زي كده كيف أجرح قلب الله المحب كيف اخون الله الذي احسن الي طول العمر كيف ادنس كيف ادنس القلب الذي غسل في المعموديه والذي طهره المسيح بدمه ازاي كيف اسقط من هذا البرج العالي الذي عشت فيه كيف وانا ابن لله احيا كاولاد العالم وكدنس الارض كلها كيف اني اغضب قلب الله كيف اني احزن الروح القدس الساكن في كيف اتدنس واتنجس كيف صحيح غفرت لكن ازاي انا اعمل كده وداود بل الفراش بدموعه بعد ان غفرت خطيته توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه لان التراب في القبر لا يسبح ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر دلوقتي عندك فرصه للتوبه لكن ان وصلت للتراب مفيش فرصه ان وصلت للجحيم مفيش فرصه بعد الموت مفيش فرصة بعد الموت يقول الكتاب قد أغلق الباب والجاهلات وقفنا خارجا ضاعت الفرصة كل سكان الجحيم يتمنون دقيقة واحدة من عمرك هذا يقدمون فيها توبة ولا يجدون كل اللي في الجحيم يتمنوا دقيقة واحدة من العمر اللي انت عايش فيه يقدموا فيها توبة مش لاقيين الدقيقة دقيقة واحدة مش لاقيينها وانت عندك عمر ربنا اداهولك تقدم فيه توبة فلا تتهاون ما تقولش التوبة ساعة الموت لما تقول التوبة ساعة الموت معناها يا رب أنا سأظل خائنا لك حتى الموت وسأظل كارها لك حتى الموت وسأظل أعصاك وأتحداك حتى الموت وسأظل بعيدا عنك حتى الموت لسه بدري عليا أنا شاب صغير لازم أعصاك وأتحداك وأعيش بعيد عنك واستنى ساعة الموت الكلام ده ما ينفعش أنت بتحب ربنا ولا ما بتحبوش بينك وبينه علاقة ولا ما فيش في صداقة في معرفة في عشرة ولا ما فيش مش ساعة الموت واحد يقول لواحد افضل اخونك لحد الموت وابقى ساعة الموت ابطل خيانة انتوا تقبلوا كلام زي كده واحد يقول للتاني انا لسه صغير افضل اخونك لغاية لما اكبر ابقى ابطل خيانة ده معناه ايه الكلام ده ده معناه ايه لسه بدري ما تعكننش علينا وتجيب ساعة الموت طب وعلاقتك بربنا بلاش موت افرض انك انت هتعيش مئة سنة تخون ربنا دلوقتي تتحدى ربنا دلوقتي تحزن الروح القدس دلوقتي هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل كله بحسابه العدل يقتضي أن يحاسب على كل حاجة البر محسوب والخطأ محسوب الفكر محسوب والمشاعر محسوبة والنيات محسوبة والعمل محسوب والتعب من أجل الله محسوب والبذل من أجل الله محسوب كله بحسابه تقف أمام الديان العادل تقول طب أنا خطيتي حملها المسيح أنا خطيتي حملها المسيح وما دام حملها المسيح أعيش في فرح ولا دينونة ولا وجع قلب لا دينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع ده بيقول كده في روميا احنا عايزين نفهم الكلام ده يعني ايه المسيح حمل الخطايا التي قدمت عنها توبه صحيح دمه كافي لخطايا العالم كله ولكنه حمل الخطايا التي قدمت عنها توبه اعطى مغفره للخطايا التي قدمت عنها توبه بس والخطايا التي لم تقدم عنها توبه لها علاقه بدم المسيح لا علاقه لها بدم المسيح الخطايا التي لا تقدم عنها توبه لا علاقه لها بدم المسيح ليه لان المسيح نفسه يقول ان لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون طب واللي يهلكوا دول مغسولين بدم المسيح أبدا الذين يهلكون هم خارج المفديين وخارج المخلصين دول عايشين في الخطيه دول مجموعة الهالكين هؤلاء ليسوا أبناء لله بل أعداء إذا الإنسان يعيش في التوبة لكي يستحق دم المسيح يعيش في التوبة لكي يستحق دم المسيح بيقول ارجعوا إلي أرجع إليكم ارجعوا إلي أرجع إليكم طب وإذا ما رجعتش ليه تقف خارج الباب تقرع ولا يفتح لك يبقى تبتدي من دلوقتي تبتدي من دلوقتي من النهاردة من دلوقتي من هذه اللحظة تقول له يا رب أريد أن, أن أحيا معك أريد أن أترك الماضي القديم وتنساه انت ايضا اريد ان اتوب لكي استحق ان تمحو خطاياي بدمك الكريم المسيح بيمحو بدمه خطايا الذين يتوبون اما الذين لا يتوبون فانهم يهلكون والتوبة ايه طريقة الناس لما بيتوبوا اللي بنعرفه ان الانسان في التوبة بتتغير حياته ولكن في ناس بيبتدوا يتدرجوا يتوب عن الحاجات الكبيرة وبعدين الصغيرة وبعدين يدقق يدقق يدقق فيرى أشياء بيخطئ فيها ما كانش واخد باله منها زي واحد يغسل حاجة وبعدين يجففها وبعدين يلمعها ويروقها لغاية لما تبقى بتبرق شوفوا كلمة جميلة في التوبة بتقول ايه اغسلني فأبيض أكثر من الثلج اللي بيبيض أكثر من الثلج ده هو اللي بيخش الملكوت لأن قال أبصرتهم في ثياب بيض والثياب البيض بتيجي منين اغسلني فأبيض أكثر بالسلب وتغسلني ازاي بالتوبة توبي يا نفسي ما دمت في الجسد ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح الله يجازي كل واحد حسب أعماله الله يجازي إيه كل واحد حسب أعماله حتى مكافأة الأبرار بتكون على حسب درجاتهم وحسب أعمالهم إن كان كده جاهد على قدر ما تستطيع لأنه هيكافئك على حسب ما كنت حسب أعمالك إن خيرا وإن شرا إن كان كده لازم الواحد يعمل على قدر ما يستطيع عشان يوصل إياكم من المخدرات من المخدرات أقصد من الكلام المخدر اللي يقول لك ربنا طيب يا شيخ ما تتعبش روحك ده أقل حاجة ده كلمة واحدة توصلك ده بس كلمة لا بلاش الحاجات دي بلاش الحاجات دي هذا كلام مخدر نقوله للناس علشان نبسطهم ونفسيته ما تتعبش لكن الحقيقة هي الحقيقة سنقف أمام الديان العادل فكرك يعني أنت لما تتوب هتبقى زي ماري جرجس مثلا ولا زي الأمبلتونس ولا زي الأمبرويس وتقول خلاص أنا تبت هروح الملكوت طب ما الملكوت أيضا درجات الملكوت أيضا درجات وكي وجايز تبقى موجود في الملكوت وهناك درجات عليا جدا لأشخاص آخرين لا تستحق أنك تصل إليهم المكافأة مش واحدة يا ريت نبتدي نتوب إن لم نتب من أجل أنفسنا فلنتب من أجل الكنيسة لأن خطية إنسان واحد ممكن تضيع الكنيسة كلها إحنا بنقول ارفع غضبك عنا يونان كان خاطئ واحد في السفينة السفينة كلها كانت هتغرق بسبب هذا الواحد جايز واحد يقول لنفسه ربما بسبب خطاياي مشاكل بتحصل للكل يا ريت نحيا في حياة التوبة من أجل أنفسنا ومن أجل الكنيسة ومن أجل محبة إلهنا الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين